السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، أهلا بكم في حلقة جديدة من طرقات على باب التدبر اتكلمنا المرة اللي فاتت وبدأنا آه، نطرق باب تدبر سورة البقرة واتكلمنا عن موقف البقرة الموقف اللي بني إسرائيل ظهر ظهر فيه أهم خاصية آه، ربنا سبحانه وتعالى بينفرنا آه، فيها من طبائعهم وبيحذرنا ان احنا نكون زيهم في آه، هذه الصفة وفي هذه الخاصية اللي كتير منها بيدور آه، حوله آيات سورة البقرة آه، سورة البقرة قبل ما نيجي ن- ن- نخصص بعض الآيات اللي هنتكلم فيها لازم ناخد بالنا برضو من نقطة آه، مهمة آه، عايزين نبص كده بصة إجمالية من ضمن الحاجات المهمة في التدبر إنك تبص بصة سمعتوا قبل كده عن حاجة اسمها م- منظور عين الطائر يعني تبص على حاجة من فوق ممكن تخليك تشوف نظرة أشمل شوية تخليك آه، تاخد بالك من حاجات ممكن من غير النظرة بتاعت عين الطائر دي ما تاخدش بالك منها قبل كده يعني مثلا لما تيجي تشوف صورة البقرة من فوق ت- يعني نظرة شاملة كده نظرة إجمالية هتلاقيها متقسمة بشكل منتظم جدا وواضح جدا في البداية مقدمة زي ما قلنا دي من بدايات الصور اللي نزلت في المدينة فبتتكلم عن أصناف البشر اللي موجودين في المدينة مين اللي موجود في المدينة دلوقتي ده في أصناف جديدة هتظهر في آه، منافقين ما كانوش موجود قبل كده في مكة منافقين عشان كده أغلب القرآن المكي ما تلاقيش فيه ذكر للمنافقين يعني المنافقين هي- هينافقوا ليه؟ نفكر كده بالعقل هو ينافق ليه؟ لما تيجي تتدبر لازم تفكر لازم تعمل آه، يعني بعض ال- التذاكر وت- ودخل معلوماتك عن السيره ومع- وكلنا عندنا معلومات الحمد لله رب العالمين كلنا عندنا ف... هي... هينافق ليه وفي تعذيب يعني لو لو ادعى انه مسلم وهو مش مسلم هيتعذب وهياخد آه، ضرب وتعذيب واهانه لكن هو لما يبدا بقى الاسلام دوله وتقوم لهم قائمه فيبدا يبقى صنف جديد ولذلك تلاقي في سوره البقره في المقدمه كلام عن المنافقين وقبلها طبعا كلام عن المؤمنين مش دي الاصناف اللي موجوده في المدينه مش ده المجتمع الوليد اهو بدا يبقى فيه منا- مؤمنين بدا يبقى فيه منافقين طبعا في آه، كفار كده كده لسه ناس ما امنتش ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون موجوده في سوره البقره الكلام عن الكفار بس مش كتير آه، لان برضو المجتمع المدني يعني مساله الكفار خلاص لا تبل- لا تغلب عليه خلاص ما عادش يعني ايه واضح قوي لكن المشكله الاساسيه في المنافقين وفي برضو اهل كتاب موجود في ال- في المجتمع المدني في هتلاقي آه، موجود بالذات اليهود بالذات آه، ان في آه، درجه من درجات ال- المجتمع ده كان اللي بيلعب دور مهم جدا فيه وكان آه، بيأثر على وجود الناس في المدينة وعلى طبائعهم وعلى تجارتهم حتى اليهود وكانوا موجودين لذلك هتلاقي كلام كتير جدا عن اليهود من دي برضو من أصناف البشر اللي موجودين في المدينة هتلاقي دي مقدمة سورة البقرة بعد كده شوط طويل جدا قصص القصص دي أغلبها بيدور حوالين ثلاث قصص بالظبط قصة سيدنا آدم ودي في البدايه وبعدين قصة بني إسرائيل بقى بكل تفاصيلها بأحقاب زمنية مختلفة ومتفاوتة في سورة البقرة فيها قصة بني إسرائيل وفي زمن طالوت وجالوت وفي زمن سيدنا موسى وفي زمن فرعون كل ده موجود في سورة البقرة مع تفصيل دقيق جدا لخصائص بني إسرائيل انت خلي بالك احنا لسه فوق لسه في منظور عين الطائر لسه بنشوف تقسيمة الصورة بعد بني اسرائيل في قصه ثالثه إيه لها اشاره كده مش بالتفصيل بس مهمه جدا برضو بنفس التحديد ونفس المغزى اللي يهمنا جدا في سوره البقره وهي مساله الاسلام لله والاستسلام له وطاعته بشكل مطلق اللي هي قصه سيدنا ابراهيم واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن ركز كويس عشان هنرجع لكلمه فاتمهن تاني وهنطرق على باب تدبرها ثم بعد ذلك شوط طويل يكاد يكون جزء واكثر من جزء في مساله الاحكام الشرعيه والتكليفات المختلفه وتلاقي احكام فقهيه بقى واحكام في الطلاق والزواج وفي الرضاع واحكام في الجهاد وفي الزكاه وفي المواريث وفي الصيام وفي الصلاه كل دي احكام مليانه بيها سوره البقره في الجزء الاخير وبعد كده ابتلاء اخير وخاتمه هنتكلم عنها ان شاء الله بعد دقائق نستفيد ايه من النظره الشامله دي نستفيد ايه من النظره او اللي بنسميها احنا قلنا منظور عين الطائر او تقسيمه الصوره بشكل عام نستفيد ان احنا نبص كده لما نقول احنا كنا بنتكلم المره اللي فاتت في الحلقه بنقول ان الاسلام لله والاستسلام له طوعا وضده التحذير من من التمرد والعصيان قالوا سمعنا وعصينا من اهم خصائص سوره البقره من الحاجات المهمه جدا اللي محتاجين نطلع آه، بيها من سوره البقره طيب برضو التقسيمه دي إيه علاقتها ببساطه شديده جدا الثلاث قصص اغلبهم او كلهم بيدوروا حوالين الاسلام لله سبحانه وتعالى قصه سيدنا ادم سيدنا ادم اتامر بامر او نهي عن نهي انا اسف نهي عن نهي معين الشجره دي الجنه ليك زي ما انت عايز بس بلاش الشجره دي لو سمحت ما تعملش ال- ما تاكلش من هذه ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الخاسرين وقصه بني اسرائيل زي ما احنا شفنا ابتلاءات كتير حصلت لهم اختبارات اوامر نواهي من ضمنها حاجات بسيطه جدا يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين حاجه بسيطه جدا يقوموا ايه فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون حاجه بسيطه جدا يقول لهم ما ت- خشوا بس قولوا حطه يقوموا قايلين حنطه ويدخلوا على استهين اعزكم الله زي ما سيدنا ابن عباس بيقول يقول لك ايه دخلوا يزحفون بيقول لهم ادخلوا سجدا دول دخلوا يعني مشيه كده فيها اهانه واستخفاف ما- بيزحفوا على آه، يعني آه، مؤخرتهم و- وداخل كده بشكل مهين جدا وشكل ده- طب هو ربنا بيقول لك ادخل ساجد تدخل بالمنظر ده وبيقول لك قولوا حطه يعني حط عنا خطايانا كلمه حطه يعني حط عنا خطايانا يقوموا قايلين حنطه حبه آه، بتا- مزروعه كده ودي- يه- مزود نون ليه؟ لانه متمرد لانه عص- شوف على طول بقى هتلاقي قصه بني اسرائيل فيها المعاني دي وبعدين سيدنا ابراهيم واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهم برضو ايه العلاقه؟ ببساطه شديده جدا سيدنا ادم ابتلي ابتلاء ف او اختبر اختبار في مساله الاستسلام والطاعه فعصى هو ربنا قال كده فعصى ادم ربه فغوى بس ما استمرش على العصيهم ما داومش على ما كانش اصلا عامله جحودا او نكرانا ده كانت زله خ- يعني زي ما بيقولوا كده فدلاهما بغرور في سوره الاعراف فلما نيجي بقى نبص نلاقي سيدنا ادم رجع على طول فتلقى ادم من ربه كلمات فاتمه فنقدر نقول ان ايه حصلت معصيه وبعدين ايه على طول توى والاصل هو الصواب والاصل هو التوبه والاصل هو الطاعه بني اسرائيل الاصل هو العكس المعصيه المستمره التمرد المستمر الرفض الكامل والشامل والدائم لكل اوامر ربنا سبحانه وتعالى بعد كده جاء سيدنا آه، ابراهيم عكس بني اسرائيل تماما بل نموذج عجيب جدا آه، ربنا يلخص هذا النموذج في كلمه واحده فاتمهن النتيجة 100% مفيش غلطة مفيش ابتلاء يقع فيه سيدنا إبراهيم ويطلع منه غلطان حاجة شيء مذهل في مسألة الاستسلام لله اذبح ابنك أقصى ابتلاء يتقال حاضر إيه، اختتن وانت ابن 60 ابن 80 سنة حاضر ابني البيت حاضر سيب ابنك وامرأتك هنا حاضر مفيش حاجة اسمها لأ فأتمهن وفي آية تانية وإبراهيم الذي وفى وفاء كامل وتام وشامل طاعة مطلقة استسلام لله سبحانه وتعالى ثلاث نماذج ربنا بيحطهم لنا وبعد كده يجي ابتلاء أمتنا بقى أحكام شرعية كتير وأوامر ونواهي هتكونوا من أنهي نوع؟ هتكونوا زي بني إسرائيل اللي كل مرة عصيان وتمرد ورفض أتتخذون هزوا يقولوا له كده ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشاف علينا فذبحوها وما كادوا يفعلون سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاصة السبت ما تصطادوش اليوم ده لا هنصطاد هنتحايل هنحط الشبك من الجمعه وناخده يوم الاحد عصيان رفض هتكونوا من النموذج ده وانتوا بتتعاملوا مع اوامر ونواهي كتيره جدا هنتكلم عن بعضها دلوقتي في سوره البقره واحكام شرعيه وحلال وحرام وفروض وواجبات ونواهي هتبقوا ايه؟ ده اختباركم. وبعدين تختم السوره باختبار خطير جدا. اختبار مش سهل. جم الصحابه بعد الاختبار ده يجثون على الركب يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نزلت عليك من الأحكام ما نطيق نزلت عليك أمرنا بالصلاة والصيام والصدقة فأطعنا ونزلت عليك اليوم آية لا نطيق مش, هنس... مش هنقدر نعملها اللي هي قول الله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله هنتحاسب على اللي بنخفيه هنتحاسب على الخواطر اللي بتجيلنا هنتحاسب على حاجات ما عملناهاش فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم شوف بقى ملخص سوره البقره ملخص المعنى اللي بنتكلم عنه ربنا بيقول لكم ايه بيقول لهم اتريدون ان تقولوا كما قالت بنو اسرائيل سمعنا وعصينا ولكن قولوا سمعنا واطعنا فلما قالوها حديث صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه يقول فلما قالوها وزلقت بها السنتهم ده ما قالهاش مره ده قعدوا يدربوا نفسهم عليها شوف ال- ده ده, ده قيمه التدبر انك تقف الايه ما عدوهاش لما جم آه، آه، انتم تبدوا ما في انفسكم ان تخفوه انت بتقراها او انا بقراها ممكن ما- ايه يعني عادي خلاص ماشي حاضر آه، انتم بتقرأ- يحاسبكم بالله طب ازاي لا هم بيسمعوا الايات وبيقروها عشان ينفذوا يا جماعه عشان لما يقرا القران عايز يطبق اللي فيه يا رب انت هتحاسبني على الحاجه اللي انا ما عملتهاش على الحاجه اللي جت في صدري بس ده كان ابتلاء كان اختبار فلما نجحوا في الاختبار قالوا حاضر هي صعبه بس هنحاول سمعنا واطعنا حصل ايه ربنا بيقولها بقى في القرآن وقالوا سمعنا وأطعنا هو ده اللي قالوه هو ده اللي اتعرف بيه المؤمنين هو ده اللي مطلوب منك من أهم المطالب اللي مطلوب منك في سورة البقرة لما تتدبرها سمعنا وأطعنا مش سمعنا وجادلنا وناقشنا وقعدنا بقى ايه وليه وعشان ايه وشمعنا وكده لا لا سمعنا وايه وأطعنا فلما قالوها وزلقت بها ألسنتهم نزل التخفيف في قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت نزل التخفيف ونسخت الآية بإيه؟ بطاعتهم باستسلامهم لله سبحانه وتعالى باستسلامهم الطوعي بمزاجهم مش استسلام قهري مش مش بال... مش ب... لا لا اتضرب ولا حصل لا، سمعنا واطعنا هو ده المعنى العام لما اشوف بقى لما بصيت من فوق كده ثلاث قصص ومقدمه ها وبعدين آه، ابتلاءك ابتلاءات كتير كل الابتلاءات بقى اللي في سوره البقره دي احنا مطالبين بيها النهارده احنا مخاطبين بيها لما بنتكلم النهارده عن احكام و- وفروض وواجبات وطاعات ومحرمات كل ده انا مح- مخاطب بيه النهارده يا ترى انا عملت ايه؟ انا اسف ان اقول ان كتير جدا مننا اختاروا ان هم يكونوا مش زي سيدنا ابراهيم الذي وفى والذي اتمهن ولا زي سيدنا ادم اللي غلط مره بس رجع لا كتير اختاروا التمرد والعصيان اختاروا سمعنا وعصينا اختاروا حنطه بدل ما يقولوا حطه اختاروا انه يغير ويبدل فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم مهم جدا قوي المعنى ده ندخل بقى في بعض الط- ال- الطرقات على بعض ايات سوره البقره انا عايزك برضو تاخد بالك حاجه مهمه قوي في سوره البقره في اول نداء ينادى به المسلمين بين دفتي المصحف او اول نداء للمؤمنين يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا ايه ده ده نداء ربنا بيعلمنا في سوره البقره الادب الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا المعنى ده وانت بتقراها كده ياه للدرجه دي قيمه الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم للدرجه دي قيمه التادب والطهاره في سوره البقره شوف لما ربنا يحط التواب والمتطهر دي برضو تدبرات تقراها كده وانت بتقرا النهارده وبتقرا الجزء ده وتشوف كده لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ايه علاقه بين التوبه والتطهر اه ده ده طهر بدنه وده تطهر الطهاره الاهم بقى ياما ناس بتحب تطهر آه، جسمها وتلبس احسن حاجه وتلبس اشيك حاجه وتبقى يعني والعطور والزينه و... يعني حاجه في منتهى النظافه بس قلبه مش نظيف بس ما طهرش قلبه من الذنوب بالتوبه ولا طهر قلبه من الحقد والحسد بالعفو والتسامح فربنا يقول لك ده بيحب مش المتطهرين بس والتوابين يا اللي طهرت نفسك وبدنك ما تنساش تطهر قلبك دي كلها تدبر من الايات برضو العجيبه جدا في سوره البقره ان لما ربنا احنا قلنا في جزء كامل احكام وفي احكام طلاق واحكام زواج لما في وسط احكام الطلاق واداب الطلاق و- والحاجات دي تبرز ايه عجيبه جدا حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين ايه اللي جاب الصلاه في وسط احكام الطلاق ايه العلاقه اه ما هو لما يوصل ما هي الصلاه دي صله لما يوصل ال- ال- الصله صح بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى هتتصحح الصله بينه وبين الناس حتى في اشد المحكات وهي الطلاق اللي الناس بتخسر بعض فيه والعلاقات الاسريه بتتدمر وكده بيفضل يتقي الله عز وجل لانه متعود انه بيتواصل مع الله سبحانه وتعالى وبيحافظ على الصلاه فيقدر يحافظ ايضا على الصله اللي بينه وبين المؤمنين من الحاجات برضو اللي محتاجين نقف معاها في تفاصيل سورة البقرة والمعاني الجميلة جدا واللي هختم ليها آه، الحلقة دي وطبعا يعني لو الواحد قعد يطرق باب تدبر آيات سورة البقرة مش هينتهي لكن أنا هختم بدي بقى سورة البقرة اتكرر فيها كتير آه، بعض الأسئلة يسألونك عن الشهر الحرام يسألونك عن الأهلة يسألونك ماذا ينفقون كل مرة ربنا سبحانه وتعالى بيرد على هذا السؤال وبيقول ايه قل كذا يعني يا محمد قول لهم كذا شوف وانت بتتدبر تاخد بالك هتلاقي كل مره ايه يسالوك على الشهر الحرام قل قتال فيه كبير وصد عن سبيله قل مين اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم آه يسالونك ماذا ينفقون قل العفو يعني الزياده يسالونك آه عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج لكن ايه لما جه الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى واذا سالك عبادي عني ما قالش قل فاني قريب قال ايه فاني قريب ربنا اللي جاوب لانه قريب دي علاقه بقى خاصه دي اللي بنقوله يا جماعه في اقامه العلاقه مع ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء وقراءه القران والحاجات دي ربنا اللي اثر ان هو هو اللي يجاوبك ما قالوش قل لا واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب قريب واجيب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي دي جت بالمناسبه في ايات الصيام وربنا جاوب هو وقال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فيستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون نكتفي بهذا القدر في طرقات على باب التدبر تدبر سورة البقرة وإن شاء الله الحلقة الجاية نبدأ نطرق باب سورة آل عمران ونبدأ نحاول نقف برضو مع بعض آياتها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته